كلش كانوا تقدر زيهم تبقى قريب ربنا يكرمنا ونعيش زهدهم اصحى وفوق ما تقولش كانوا تقدر زيهم تبقى قريب ربنا يكرمنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع كرامات الصالحين وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله النهاردة نتكلم عن كرامات مجموعة من الشباب المؤمن التقي اللي خرج من بيئة ما كانش حد يتخيل أبدا أنهم يوصلوا لهذه الدرجة الإيمانية العالية تعالوا نشوف القصة من بدايتها وهي قصة أصحاب الكهف كان مجموعة من الشباب الأثرياء جدا كانوا من علية القوم يعني أبناء سادة القوم اللي أبوه وزير واللي أبوه وكيل وزارة واللي يعني بحسب يعني مسميات العصر المهم هؤلاء الشباب كانوا عايشين في إحدى المدن وكان المدينة ديت كان بيحكمها رجل حاكم كان ظالم وكان كافر يعني ما هوش ظالم وبس لا كان على غير ملة الإسلام وكان يكره إن هو يشوف أي حد بيعبد ربنا سبحانه وتعالى كان بيشجع شعبه على عبادة الأصنام وكان لو شاف حد إنسان مؤمن موحد ما كان عنده إلا قرار واحد بياخده في لحظة واحدة ان هو يرميه في السجن ويطلع عليه بعد مجموعه بعد شويه ايام كده بيطلع عليه اسد جعان عشان ياكله ويلتهمه حيا وده كان من اشد انواع العذاب اللي كان بيرتكبها هذا الملك في حق كل من يؤمن بالله سبحانه وتعالى وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. في يوم من الايام مجموعة الشباب دولت لقوا القوم يعني علية القوم في البلد طالعين عشان يحتفلوا بعيد من أعيادهم القومية وكانوا في العيد دوت بيقربوا القرابين ويذبحوا الذبائح لصنم من الأصنام اللي بيعبدوها ففجأة حسوا بشيء كده غصة في قلوبهم ان هم مش عايزين يعملوا اللي الناس بتعمله ان هم يذبحوا ويقربوا القرابين ديت للأصنام فبدأوا ينسحبوا كانوا سبعة من الشباب بدأ كل واحد فيهم في ظل المشهد العجيب دوت ناس عمالة ناس من علية القوم المفروض ان هم بيسموهم صفوة المجتمع ورغم ذلك لم يعبدوا الله سبحانه وتعالى وإنما عبدوا الأصنام من دون الله سبحانه وتعالى ففجأة كل واحد من الشباب دولت ابتدى يعني ينسحب كده من بين الاحتفال دوت فأول واحد خرج كده بكل هدوء وراح ناحية شجرة بعيدة كده ووقف تحت الظل بتاع الشجرة وشويتين حصلوا التاني والتالت والرابع لحد ما بقوا سبعة من الشباب الحقيقة أن السبعة كانوا آمنوا بالله سبحانه وتعالى لكن كل واحد فيهم كان خايف يعترف للتاني لحسن يقول للملك ولو عرف الملك أن واحد فيهم بيعبد ربنا سبحانه وتعالى زي ما قلت لحضراتكم ما عندوش غير قرار واحد أنه يحبسه ويطلع عليه أسد مجوعينه بقاله 3-4 أيام علشان يخش ياكله على طول في التو واللحظة كل واحد فيهم عايز يقول للتاني انا امنت يا ترى انت امنت ولا ما امنتش بس كل واحد فيهم خايف فوقفوا هم السبعه وبعدين واحد فيهم راح متجرئ وقال لهم بصراحه انا حاسس ان كل واحد فينا ترك العيد دوت وترك الاحتفال مع القوم بتوعنا دولت لسبب معين فيا ريت ايه رايكم ما تيجي نفتح قلوبنا لبعض وتعالوا نتصارح ونشوف ايه اللي في قلوبنا ومحدش يعني يخون التاني تعالوا ندي الامان لبعض ونشوف كل واحد فينا ساب الاحتفال دوت ليه فواحد فيهم راح متجرئ وقال بصراحة أنا حاسس إن قومنا دولت مش على الحق لأن هم بيعبدوا الأصنام والأصنام ديت زي ما أنتم عارفين لا بتنفع ولا بتضر من دون الله سبحانه وتعالى وأنا شايف إن أحق من يعبد هو الله سبحانه وتعالى فالتاني قال له والله عندك حق فعلا وانا عن نفسي امنت بالله عز وجل بس انا كنت خايف اقول لكم والتالت قال لهم وانا برضو والله كنت مؤمن بس خايف اقول لكم المهم الحمد لله السبعه اعترفوا لبعض بان هم كلهم كانوا مؤمنين لكن كل واحد كان خايف يصارح التاني بدأوا يدبروا مع بعض أوقات العبادة وأماكن العبادة علشان ما حدش يشوفهم لأن لو أي حد من الدبابيس من الجواسيس اللي موجودين في البلد راح قال للملك زي ما قلت لكم ما فيش غير هي موتة واحدة ان هو يجوع اسد ويطلعوا عليهم ياكلهم فكان كل واحد فيهم خايف من الميتة البشعة ديت بدأوا ي- يتخذوا لنفسهم معبد يعبدوا فيه ربنا سبحانه وتعالى لكن سبحان الملك سرعان ما بتنتشر اي حاجة مفيش أي مكان في الدنيا يحصل فيه حاجة إلا وسرعان ما بينتشر خلال ساعات معدودة عرف بعض الناس وهو معدى عليهم فلقاهم قاعدين بيذكروا ربنا سبحانه وتعالى وبيعبدوا ربنا ما كدبش خبر وراح قال للملك ده في سبع شباب من علية القوم اللي ابن وزير واللي ابن كذا وما شاء الله اللي هم يعني أولاد من علية القوم آمنوا بالله وتركوا عبادة الأصنام التي نعبدها جميعا فما كان من الملك إلا أن هو أرسل لهؤلاء الشباب طبعا ديت أصعب وأشد لحظة في حياة هؤلاء الشباب عارفين أن الملك ده ظالم وجريء جدا في إصدار الأحكام الظالمة وإن هو كمان ما بيعبدش ربنا فما فيش عنده حاجة توقفه لا في تقوى ترضعه ولا في خوف من ربنا يوقفه فما فيش حاجة عنده بتوقفه فبالتالي ممكن يظلم في غمضة عين فراحوا للملك وقفوا قدامه لكن طبعا كانوا خايفين جدا جدا لكن المولى عز وجل برحمته سبحانه وتعالى لا يتخلى ابدا عن عباده الصالحين ربنا ربط على قلوبهم وثبتهم وقفوا وقالوا كلمة الحق زي ما سيدنا موسى وقف قدام أعتى ملوك الأرض اللي هو فرعون اللي كان بيقول ما علمت لكم من إله غيري ورغم ذلك سيدنا موسى وقف قدامه وصدع بكلمة الحق ودعاه إلى الله سبحانه وتعالى فهؤلاء الشباب بالفعل وقفوا فالملك بيسألهم بتعبدوا مين؟ آه، ألا تعبدون الأصنام التي نعبدها؟ قال هذ- قالوا هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر من دون الله سبحانه وتعالى. فقال ف- فمن تعبدون؟ قالوا نعبد الله ربنا وربك ورب العالمين. فقال جل وعلا في ذلك وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا الله أكبر ربنا اللي ثبت قلوب الشباب دولت عشان يقولوا كلمة الحق بفضل الله سبحانه وتعالى وعلشان يصدعوا بيها وفوق ده كله كمان مش اعترفوا لي بان هم مؤمنين لا ده كمان دعوا هذا الملك الى طاعه رب العالمين قالوا له ندعوك الى طاعه الله والى عباده الله والى توحيد الخالق سبحانه وتعالى الملك كان المتوقع في اللحظة ديت ان هو يصدر قرار على طول بسجنهم وان هو يدخل عليهم واحد واحد يدخل عليه اسد عشان ياكله لكن الملك قعد يحسبها كده حسبة دنيوية طب الاولاد دولت اولاد علية القوم يعني ده ابن الوزير فلان وده ابن رئيس الوزراء وده ابن كذا وده ابن كذا فما ينفعش اعمل انقلاب في البلد طيب بصوا يا اولادي انا هسيبكم فرصة هديكوا فرصة لمدة 3 أربع أيام تفكروا وتراجعوا نفسكم وإلا لو أصريتوا على إن أنتوا تعبدوا ربكم وإن أنتوا تسيبوا عبادة الأصنام وتشزوا عننا كده وتبقوا نشاز في المجتمع بتاعنا أنا هتصرف معاكم تصرف أظن إنه هيزعلكم فكان من رحمة ربنا سبحانه وتعالى إن الشباب دول عشان من علية القوم اللي الملك راح مأجلهم وإلا لو كانوا شباب من الفقراء والغ- والغلابة ال- من عامة الشعب كان في ساعتها مباشرة كان دخلهم على الأسد وأكلهم وخلص الموضوع لكن عشان كانوا من علية القوم سابهم ودي كانت أجمل فرصة لهؤلاء الشباب إن هم لما الملك اداهم فرصة إن هم يفكروا كان ما فيش غير تفكير واحد وهو الفرار بدين الله سبحانه وتعالى ان هم يفروا بدينهم الى الله سبحانه وتعالى حتى لا يفتنوا في دينهم ان الانسان فعلا لما يحس انه بيضيق عليه في اي مكان وانه مش عارف يعبد ربنا لابد انه يختار اي ارض او يبعد عن المكان دوت ويشوف اي مكان يقدر يعبد فيه ربنا ويقدر يمارس فيه الشعائر التعبديه ويتقرب الى الله سبحانه وتعالى هؤلاء الشباب طبعا لما غضب عليهم الملك في اللحظه ديت قال لهم كل الزينه والحاجات والحلي اللي انتوا لابسينه ده اتفضلوا اخلعوه واتفضلوا بعيد عني ثلاث اربع ايام مش عايز اشوفكم الا لما تجوني وتقولوا له ان انتوا عقلتوا وتركتوا الدين دوت ورجعتوا تاني تعبدوا الاصنام. بدأ الشباب يفكروا نعمل ايه نعمل ايه قالوا ما فيش غير حل واحد ان احنا نفر بديننا الى الله سبحانه وتعالى ونشوف مكان نعبد ربنا فيه ما حدش يعرف يوصل لنا ابدا نحاول ندور كل واحد قاعد يفكر نروح فين طب نسيب البلد قال لا نسيب البلد ازاي ده احنا عايزين نختفي بس فتره لحد ما الملك كده يعني يهدأ ويبعد عننا شويه ونبتدي واحده واحده نحاول ندعو الناس لعل وعسى ربنا يكرمنا ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم قرر هؤلاء الشباب ان هم يروحوا يستخبوا بين الجبال وده كان امن مكان ليهم يبعدوا فيه عن المدنيه وعن الملك وعن ظلم الملك وعن عبادة الأصنام وبالفعل راحوا بين الجبال يدوروا على مكان علشان يقعدوا فيه وبالفعل ربنا وفقهم لكهف كده داخل قوي جوه الجبل محدش ياخد باله منه يعني عشان حد يوصل له محتاج انه يعني في محتاج مشقة جامدة جدا عشان يوصل يا ترى ايه اللي حصل جوه الكهف دوت ده اللي هنعرفه ولكن بعد الفاصل صلى على حبيبك قرب يمكن ربنا كاتب لك تبقى زينا ومقامك من الناس الصالحين حوف ما تقولش كانوا تقدر زيهم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجعنا لكم بعد الفاصل عشان نشوف هؤلاء الشباب المؤمنين سبحان الله الإنسان لما يقعد يفكر يقول يعني في الغالب الفقراء هم اللي بيتوبوا هم اللي بيرجعوا والأغنياء يعني عايشين ومرحة رايحين مين قال الكلام دوت الإيمان لا يعرف فقيرا أو غنيا الإيمان لا يعرف وزيرا ولا غفيرا الإيمان حينما يصل إلى قلب أي إنسان ويحس ويدوق طعم وحلاوة الإيمان بفضل الله سبحانه وتعالى الدنيا دي كلها بينساها وبيرميها ورا ظهره لأن في الوقت دوت بيبقى الإنسان دوت طالب جنة والمولى عز وجل يقول أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر الشباب السبعة المؤمنين الأفاضل دولت راحوا ولقوا كهف كده جوه جبل ومداري عن عيون الناس محدش يقدر يوصل له بسهولة قالوا بس حلو قوي نقعد في الكهف دوت ونبقى ناخد أكل يكفينا مثلاً اسبوع اسبوعين وبعد كده واحد ينزل ويتخفى ويجيب لنا اكل مره تانية وهكذا وطبعا من عيله القوم معاهم فلوس وهم في الطريق للكهف لقوا اعزكم الله لقوا كلب كده فاستانس الكلب وطبعا كان تربيه الكلاب في هذا الزمان كان ليس محرما آه، كما هو في آه، ال- ظل الشريعه الاسلاميه انه لا يحل لنا نحن نربي او او نقتني الكلب الا اذا كان لحراسه او لس- او لايه او للصيد او الحراسه اما اذا كان لغير ذلك من اجل فقط ان احنا نحطه في البيت وندلعه ونلعب بيه كده فانه ينقص من حسنات الانسان بقدر قيرتين كل يوم وهم رايحين الغار لقوا الكلب ده راحوا واخدينه معاهم سبحان الملك ربنا خلد ذكر ذلك الكلب لصحبه الصالحين فكيف بالصالحين انفسهم شيء عجيب جدا جدا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرجل على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي دخلوا الكهف وتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى بأن ربنا ينشر عليهم من رحمته في ذلك الكهف وبالفعل لما دخلوا ربنا أكرمهم بخمس كرامات كل كرامة أعجب من التانية الكرامة الأولى حبايب قلبي أن ربنا سبحانه وتعالى بمجرد ما الشباب دول دخلوا الكهف طبعا كان شيء طبيعي جدا ان هم لو اي واحد فيهم دخل الكهف من السبعه دولت وحب يخرج بعد كده يجيب اكل يجيب شرب يجيب اي حاجه شيء طبيعي جدا ان كان من السهل جدا ان الملك يتتبع اثرهم ويعرف مكانهم ويوصل لهم وكده كده هيقتلهم فكان من رحمة ربنا سبحانه وتعالى إن عهد الملك ده كان عهد مظلم جدا وكان عهد مليان ظلمات وكفر وشرك بالله فربنا سبحانه وتعالى إكراما لهؤلاء الشباب اللي آثروا رضا الله سبحانه وتعالى على متع وشهوات الدنيا ودول شباب صغيرين كان ممكن يقولوا ما يعني قض- نقضي حياتنا ونتمتع وقبل ما نموت نبقى نتوب لكن هم آثروا رضا الله فربنا أكرمهم سبحانه وتعالى احفظ الله يحفظك من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولا دخلوا الكهف فربنا أكرمهم بنعمة النوم خلاهم يناموا يناموا كم سنة أو كم ساعة 300 سنة ميلادية في مقابل 309 سنة هجرية يعني إيه؟ يعني ايه 300 في مقابل 309 يعني هم ناموا 300 سنه ميلاديه بس الفرق بين ال ال 300 سنه ان كل ان كل 100 سنه ميلاديه بتزيد 9 سنين هجريه لان ال- الشهر الهجري ب 29 يوم واحيانا 30 يوم انما الميلادي ممكن تلاقيه ب 30 يوم او ب 31 يوم احيانا فالشاهد في الموضوع ان دايما كده كل 100 سنه بيزيد آه، آه، بيزيد ثلاث سنين كل 100 سنه بيزيد ثلاث سنين هجريه مع 300 سنه ميلاديه يزيد تسع سنين هجريه يبقى هم قضوا في الكهف 309 سنه هجريه سبحان الملك ناموا 309 سنه في الكهف طب لما هيناموا في الكهف شيء طبيعي جدا ان الشمس ممكن تحرقهم لان الكهف كان بيدخل له الشمس كان الشمس هتحرقهم وهتفتت اجسامهم او تحلل اجسامهم ده من ناحيه الحاجه الناحيه الثانيه ان الارض هتاكل الاجساد ديت الناحيه الثالثه ان اي حد ممكن يعدي عليهم ممكن يسرق الجثث ديت ممكن يعمل اي حاجه من رحمة ربنا سبحانه وتعالى إن أول كرامة إن ربنا سبحانه وتعالى سلط عليهم النوم ناموا في الكهف قد إيه 309 سنة 309 سنة لحد ما عدت كل عصور الظلم والكفر في تلك البلاد وبعد كده بقت البلد دي بلد إسلامية وجالها حاكم مسلم وناس مسلمين وناس أفاضل وبدأوا يعبدوا ربنا ويذكروا ربنا وما فيش واحد مسلم بيضطهد وما فيش حاجة اسمها عبادة أصنام وما فيش حاجة اسمها سجون وأسود تتسلط عليهم وبقى عهد جميل جدا ما شاء الله لكن زي ما قلت لكم في مشاكل تانية الشمس جاية عليهم يوم ربنا سبحانه وتعالى الحق سبحانه وتعالى يكرمهم بالكرامة التانية إن ربنا يأمر الشمس إن هي لا تمس أجسادهم عند الشروق تميل إلى الجهة الأخرى عشان ما تنزلش عليهم وعند الغروب تميل للجهة التانية عشان ما تنزلش عليهم بفضل الله سبحانه وتعالى دي كانت الكرامة التانية الكرامة الثالثة إن عيونهم على طول مفتوحة رغم إن هم نايمين عيونهم على طول مفتوحة علشان أي حد معدي شايفهم يحس إن هم يعني يا دوب نايمين مستريحين بيكلموا بعض بيدردشوا مع بعض وعيونهم مفتوحة كأنهم أحياء لبسهم ما توسخش شكلهم كأنهم لسه نايمين دلوقتي لو حد عدى عليهم في أي لحظة يحس إن هم لأن طبعا المدينة انتشرت وبقى الكهف دوت مكان معروف الناس بتعدي عليه شوف قد ايه فالمولى عز وجل اكرمهم بان هم لا الشمس تعدي عليهم عشان تاثر على اجسادهم ولا على ملابسهم ولا في نفس الوقت عيونهم تبقى مقفوله عشان ممكن حد يخش يصحيهم انتوا نايمين هنا ليه؟ بتعملوا ايه؟ بتتكلموا في ايه؟ لكن ربنا يقدر ان عيونهم تفضل ايه؟ تفضل مفتوحة على طول الكرامة الرابعة إن ربنا أمر الأرض إن هي تقلب أجسادهم مرة على اليمين ومرة على اليسار كل فترة عشان الأرض ما تأكلش أجسادهم الكرامة الخامسة إن ربنا سبحانه وتعالى ألقى في قلب كل من ينظر إليهم الرعب أي واحد يبص لهم يخاف ليه؟ علشان ما حدش يتجرأ يخش يعتدي عليهم أو يضربهم أو يعمل فيهم أي حاجة بعد 309 سنة حبايب قلبي ربنا بعثهم من مرقدهم ومن نومهم قاموا بعد 309 سنة يا خبر أبيض 309 سنة فقاموا هم لما دخلوا الكهف كانوا دخلوا بالنهار لما قاموا بعد 309 سنة قاموا عند الغروب فقاموا فقالوا قال قائل منهم كم لبثتم انتوا قعدتوا قد ايه في الكهف قالوا لبثنا يوما وبعدين راح بص كده للشمس لها ايه بتغرب قال له او بعض يوم يعني بل بعض احنا بقالنا كده حوالي اربع خمس ساعات نايمين تخيل فواحد فيهم زي ما قلت لكم ما دخلوا الصبح طلعوا ايه انت المغرب بس بعد 309 سنه طبعا اللبس ما اتغيرش شعرهم زي ما هو ما فيش حاجه فيهم اتغيرت ولو حد فيهم كان انكر حاجه من التانيين كان كان قال يعني مثلا لو واحد طلع لقى التاني شعره ابيض او حصل له حاجه او عينيه حولت او او او طلع له دقن طويله او ما فيش اي حاجه اتغيرت هم زي ما هم من ساعه ما دخلوا 309 سنه ما اتغيرش فيهم حاجه خالص ولذلك لما قاموا وبصوا لبعض ما حدش فيهم انكر ان في حاجه اتغيرت بالمره قالوا لبثنا يوما او بعض يوم قالوا ربكم اعلم بما لبثتم يا سيدي قعدنا خمس ساعات ست ساعات يا سيدي ان شاء الله عشر ساعات خلينا في المهم عايزين ناكل جعانين فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن إيه ولا يشعرن بكم احدا اللي ينزل الله يبارك فيكم ياخد الورق اللي هو ال- العمله الفضيه ديت وينزل بس الله يبارك فيك انزل بالراحه كده ما تخليش حد يحس بينا لانهم لو شافونا ولا عرفوا مكاننا مش هيعتقونا هيدخلونا السجن ويحطونا للاسود عشان ياكلونا نزل الرجل دوت او الشاب ده ومعاه العمله اللي عليها صورة الملك الظالم الكافر اللي كان بيحكمهم اللي اسمه دقيانوس، كان اسمه دقيانوس نسيت اقول لكم اسمه، كان اسمه دقيانوس وعليه صورته على الصورة بتاعته على العملة، فنزل وبعد جهد وصل بص لقى الشوارع اختلفت والناس غير الناس والبيوت غير البيوت، قال ايه اللي حصل في الدنيا؟ الدنيا اتغيرت خالص، وبعدين فجأة لقى نفسه وصل لمطعم بالعافية، طلب منه اكل، بعد ما طلب الاكل الراجل بيقول له عايز ثمن الاكل فبص لقى بيديله عملة، العملة دي من 300 وشوية سنة، قال له ايه ده؟ قال له دي العملة بتاعتنا قال له عملة إيه يا عم ده دي عملة دقيانوس الظالم الكافر اللي كان مو... اللي مات بقى له 300 سنة قال له ايه ده مش ممكن الشاب بقى واقف مش مصدق نفسه ايه اللي حصل فجأة الناس اجتمعت وعرفت قصتهم ان هم دول الشباب اللي دخلوا الكهف من 309 سنة لان الاجيال كانت بتتحاكى القصة ديت وكل اب يقول لابنه وابنه يقول لابنه وهكذا لحد ما عرفوا المهم راحوا للملك بتاعهم وكان رجل مسلم لما عرف القصة راح مع هذا الشاب والشاب ده قال له انتظر ادخل الكهف بس اخبرهم علشان ما يتخضوش فدخلوا اخبر اخوانه بان هم بقى لهم 309 سنه نايمين ودخل الملك المسلم دوت وسلم عليهم كلهم وبعد ما سلم عليهم وودعهم وقال لهم امروا اي خدمات تحت امركم قالوا له طيب نظبط امورنا ونجي لك المدينه بقى ونشوف هنكمل حياتنا ازاي معاكم ولكن ربنا سبحانه وتعالى في هذه اللحظة قضى عليهم بعد ما خرج الملك وأعوانه قضى عليهم بالموت فماتوا جميعا وأسدل الستار على تلك القصة الإيمانية لشباب آثروا رضا الله وآثروا مرضاة المولى عز وجل وآثروا إن هم يعيشوا على التوحيد ويموتوا على التوحيد دي رسالة لكل شاب مسلم عايزك تعيش حياتك في طاعة ربنا وعايزك تفضل على طاعة ربنا لحد آخر لحظة في حياتك عشان ربنا يكرمك زي ما أكرم أصحاب الكهف بحسن الخاتمة بيش بنهم 309 سنة ربنا يجمعنا وإياكم على الخير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اصحى وفوق ما تقولش كانوا تقدر زيهم تبقى قريب ربنا يكرمنا ونعيش سدوم اصل الخير جوانا وفينا ليوم الدين هنعيش ونموت واحنا طيبين قرب يمكن ربنا كاتب لك تبقى زينا ومقامك من الناس الصالحين